الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله أسأل الله جل جلاله أن يصلح قلوبنا لتصلح أن تكون من آنية عباده الصالحين إخوتي كل عام وأنتم بخير بدأ عام هجري جديد آه كل عام وأنتم بخير وهذه هي السنة الثامنة لفضفضة بدأت حلقات فضفضة في قناة الناس في 11 2 2006 كانت أول حلقة هوا وكانت ساعتين وربع فضلوا يخفضوا فيها لحد ما بقت ساعة إلا دلوقتي الشاهد كل سنة طيبين وكل عام وأنتم بخير آه، عملنا في هذه الفترة 229 حلقة فضفضة مت- 200 اه 229 حلقة فضفضة كانت فضفضة في الأول فضفضة في كل الكلام وفي كل المواضيع وما زالت ولكن بدأنا منذ سنتين ثلاث ثلاث سنين دي السنة الثالثة في الكلام عن آه، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بناء أمة آه، وكان بناء أمة ماشي في- بجناحين جناح في فضفضة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف بنى الأمة وفي كيف وأخواتها تربية الأولاد بناءنا أم مش تربية الأولاد بقى البيت المسلم بناء البيت المسلم وبناء المجتمع المسلم بدأنا الكلام عن آه، الزواج ولماذا نتزوج وكيف نتزوج و ثم آه، تربية الأولاد وتوقف الموضوع بقى ماشي دلوقتي تسجيلات من المساجد جميل ماشي مفيش مشكلة الشاهد ان حلقة السيرة دي رقم 102 وعلى رأس كل عام ارضى عني اللهم ارضى عنا اللهم ارضى عنا اللهم ارضى عنا اللهم ارضى عنا اللهم ارضى عنا مطلب الرضا هو غاية الطلب على رأس كل عام هذه خطبة آه، كل سنة من سنين واحنا كل سنة على رأس العام الهجري نخطب خطبة عنوانها على رأس كل عام ارضى عني خطبة النهاردة كعادتي اقول لكم عملنا ايه في خطبة النهاردة كانت في مسجد توحيد انصار السنة في المنصورة آه، وايضا مسجد توحيد له تاريخ لاني بدات فيه من آه، آه، من من من سنه 90 90 92 تقريبا فيبقوا كام سنه دول 20 سنه اهو بفضل الله عز وجل آه، خطبه جمعه شهريه وكان في درس المغرب لولا ان فضفضه دلوقتي منعتنا من دروس المغرب اللي هي يوم الجمعه اللي كانت بتبقى عاده في المساجد نخطب فيها الجمعه ونقعد في ال- في المنطقه اللي احنا آه، خطبنا فيها الجمعه الى المغرب وندي درس المغرب لكن دلوقتي بنتعجل ونيجي جري على البيت عشان نلحق فضفضه الشاهد كانت خطبه النهارده على راس كل عام ارضى عني بس كانت منقسمه نصين النص الاولاني كان في وقفه مع قول الله عز وجل واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون الايات بدات ب واذا ما انزلت سوره نعم لا لا ربنا يهديك يا مدني ويتوب عليك آه اخوتي والايات بدات ب أيكم زادته هذه إيمانا وهذه الوقفة على رأس العام لنتساءل هل أنت مؤمن هل أنت منافق طب تعال نمتحن كده الإيمان الإيمان في قلبك لما سمعت الآيات دي زودتك إيمان ده شرط مطلوب اهو ان الايات دي تاثر في قلبك قال الله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا القرآن اللي انت بتسمعه ليل ونهار ده بيزود إيمانك ولا ما بيزودش حاجة ولا بيزود حاجة تانية ثم قال سبحانه وتعالى أولا يرون أولا يرون انت مش شايف انك بتفتن كل سنة مرة واتنين مش شايف دي محتاجة وقفة جامدة مش شايف فين الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فين البصيرة في رؤية مراد الله بك ومراد الله منك ومراد الله فيك ومراد الله لك أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام وقلنا في كل عام مرة أو مرتين شوف السنة دي من أول يوم في السنة وقصة غزة اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في غزة اللهم انتقم من اليهود المجرمين اللهم احفظ إخواننا المستضعفين المؤمنين في غزة وفي كل مكان اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوق رؤوسهم اللهم إنا نعيذهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم يا رب العالمين الفتن هكذا كثيرة وشديدة ومتوالية يا ترى الفتنتين بتوع السنة اللي, فاتوا اللي فاتت كانوا ايه 1433 كانت ال- فتنوا ايه بالنسبة لك فتنوا ايه بالنسبة للأمة المسكينة دي لو لخصنا كل فتن 1433 في فتنتين بس نلاقي ايه يا ترى التفريط والهوى يا ترى نلاقي الفتنتين بتوعك المال والنساء يا ترى هنلاقي الفتنتين في الأمة الغلاء وصعوبة المعيشة يا ترى هنلاقي الفتنتين اللي مروا في السنة اللي فاتت العنف والقتل فتن الأمة ولا يا ترى هنلاقي الفتنتين بتوع السنة اللي فاتت الأنانية وسوء الخلق يا ترى هنلاقي الفتنتين هما الأثرة واللامبالاة ولا هنلاقيهم فتنتين السنة اللي فاتت الطمع والنهب يا ترى كان الفتنتين بتوع السنة اللي فاتت البلة وغياب المسؤولية ولا فتنتين السنة اللي فاتت كانوا حب الشهرة وشهوة الظهور انا مش عارف اقول الفتنين الفتنتين بتوع السنة اللي فاتت كانوا ايه الخسة والندالة تجاه الاسلام وقضايا الاسلام العظيمة التي تخص الامة ولا كانوا الفتنتين تبديل المواقف ونسيان الاصول كانوا الفتنتين الميوعة وخيانة القدوات والتخلي عنهم ومخالفتهم ولا كانوا الفتنتين محو الإخلاص وذبح المنهج الكلام ده كله مجرد تعديده بيشرح في قلبي فين الأمة سنة مرت سنة صعبة قوي قوي وخطيرة جدا وعجيبة لما أدور على أهل الأصول أهل الديانة أهل الثبات أهل المنهج أهل الحق هما فين وكيف تلاعب بهم الزمن في هذه السنه كيف تلاعبت بهم الاهواء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكونن من بعدي اقوام تتجارى بهم تلك الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع عرقا ولا مفصل الا دخله يعني الهوى آه ولما أعدد التفريط والهوى المال والنساء الغلاء والقتل العنف وسوء الخلق النهب والأنانية الأثر وال... عمال أعدد اتنينات على طول يخطر ببالي قصادها حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة كلها يا عبد الله هذا خير يعني شوف لما نقول ال- ال- التفريط والهوى المال والنساء حاجتين حاجتين وصفحة من أنفق زوجين يعني عمل حاجتين كويسين صلى الفجر صلى صلاة الصبح وجلس للشروق وصلى ركعتين دول عملين مع بعض تصدق واستغفر إذا عمل عملين جنب بعض نودي من أبواب الجنة يا ترى إذا عصى معصيتين شبطين في بعض يدعى من أبواب جهنم كلها برضه لا أدري أنا لا أدري سيدنا أبو بكر قال ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد منها كلها يا رسول الله قال نعم وأرجو أن تكون أنت منهم سبحان الله العظيم شوف سيدنا أبو بكر مش عايز يدخل الجنة من باب واحد عايز يدخل من الأبواب الثمانية يبقى واقف كده على أبواب الجنة وهنا أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق الثمان أبواب بينادوا عليه رضي الله عن سيدنا أبي بكر الصديق عايز يدعى من أبواب الجنة الثمانية ليدخل من أيها شاء يا ترى الهمة العالية دي عند مين كل الناس تمضي بهم الأعوام مضى العام بأزواج شتى فيا هل ترى من منا الذي أحرز الخير فنهنيه ومن الذي أحرز الشر فنعزيه أنت القتيل بكل من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي إننا على رأس كل عام يا رب ارضى عنا الرضا هو غاية المطلب غاية الطلب الرضا جنة الدنيا والآخرة الرضا غاية السعادة ومنتهى اللذة الرضا غاية الراحة ومنتهى الأمان الرضا غاية الغنى ومنتهى الرخاء الرضا غاية الفرح ومنتهى الفرج الرضا العيشة الهنية والميتة السوية الرضا عيش السعداء وموت الشهداء اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا يا رب ارض عنا قلنا بقى في تكملة قضية الرضا ان واذا ما انزلت سورة نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم احذروا الصوارف ودي نقطة مهمة وقفنا معاها و انا متوقف معاها مدة في الفترة اللي فاتت ان بعض الناس تلاقي حين تثار قضية آه، مشعلل وتأتي قضية اهم منها ومن لقولوش حس ولا وجود دي فتنة الصرف فتنة الصرف أن يصرف الإنسان عن الحق بإشغاله بغيره المطلب ماذا يريد الله مني أنا الآن واجب الوقت علي أنا ما هو مراد الله مني الآن حاجتين ماذا يريد الله مني أنا غير الناس دي كلها ودلوقتي غير الايام كلها والساعات كلها قد تجد انسان يبقى الحق المطلوب منه الان كده وهو مصروف ربنا صرف قلبه فمشغول بحاجة تانية صرف الله قلوبهم ببلاء وقع عليه فمشغول بيه بهم وقع فيه فمشغول بيه بفتنة فتن فيها فمشغول بيها بدنيا أصابها مشغول بيها بمسألة من الدين لكن مش دي مسألته ولا دي قضيته ولا دي شغلته ولا ده وقته صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون احذروا الصوارف ده كان النص الأولاني من الخطبة النص الثاني لماذا وصل الموقف من الشريعة إلى هذه الحالة العجيبة وأنا عايز هنا دلوقتي قبل ما أدخل في الموضوع أنبه تنبيه إن الدكتور محمد مرسي حبيبي وأخويا وصديق شخصي وأنا بحبه في الله وانا بقول الكلام ده وانا عارف انه لا بيسمعني ولا هيشوفني ولا هيبلغه الكلام ده لكن بقوله للناس اللي عايزين يدقوا اسفين انا ما قلتش عن الراجل حاجه وانا شايف انه في معظم حالاته من يوم ان ربنا اكرمه بالتنصيب على راس هذه الدوله في معظم حالاته موفق ومعان آه، اذا كان في فلتات يمين شمال فده الحمد لله احنا كنا فين وبقينا فين نحن نحمد الله على نعمة هذا الرئيس ليل نهار الحمد لله رب العالمين آه فعشان كده ده بقول كده لما بتكلم عن الشريعة انا مش بتخانق مع محمد مرسي هي مش مسؤولية هو دلوقتي اللي اللي بيكتب الدستور محمد مرسي انا بحا- بتخانق ب- بلاش بتخانق بطالب بناشد بأواجه اللي بيكتبوا الدستور بقول لهم اكتبوا لنا الكلمة دي وبعدين تطبيق الشريعة الكلام ده انا قلته المرة اللي فاتت واعيده تاني تطبيق الشريعة تقول لنا يا جماعة اصبروا شوية حاضر احنا صابرين اه، المسألة محتاجة وقت و- وتمهيد خد وقتك مش كلام ك- قلته كده بالحرف الواحد خد وقتك خد راحتك مهد لتطبيق الشريعه ومهد الناس لتطبيق الشريعه ومهد القوانين لتطبيق الشريعه وعلى بالك بس اديني الكلمه دي في الدستور عشان ما حدش يتلاعب بيا بعد كده اكتب لي في الدستور هو مطلب واضح وصريح ولن نغيره لن نغيره اللي هو الشريعه الاسلاميه مصدر التشريع بس كلمه واحده الشريعه الاسلاميه مصدر التشريع واي قانون يخالف الشريعه فهو باطل اديني دي وبعد كده خد راحتك ابقى طبق على مهلك هو ده الكلام اللي احنا بنقوله وهو ده ومحدش اه، يتدخل بيني وبين اخويا انا لو عايز اقول حاجه بقولها له كده مباشره في وشه وبيقبل اعيد لا مش اعيد انتقل الخطبه كان النص الثاني لماذا ايه اللي حصل وصلوا للدرجة دي من رفض الشريعة قال الله وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون ده كلام ربنا اسمحوا لي تفضلوا شاي معي تفضلوا أنا بحبكم في الله ربنا جل جلاله بيقول هنا أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله إذا فريق منهم معرضون معرضون شش. مش وقته معرض ده ربنا اللي وصف الوصف ده الحاصل لا لا لا مش هينفع كده لا معرضون يعرض عن الشريعه وان يكن لهم الحق شوف بقى لما الشيخ يغلط يقول شوف بيكذب بيكذب أه. طب ما انتوا مالين الدنيا كده وافتراض هي بس ال- واحد غلط غلطه ان يكن لهم الحق ياتوا اليه ميزانين بقى هو بقى الدين بيقول كده بقى هو الشرع بيقول كده يا سلفيين بقى هو ربنا قال كده ده ربنا قال وقال قال لا وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين افي قلوبهم مرض شوف التساؤل قول في دماغك كده ردد كده قولها مع كما قالها ربنا افي قلوبهم مرض ام ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله قال لا يقول لك ده هيقطعوا الآيات دي طب وأنت خايف على إيدك ليه هو ربنا هيظلمك هو ربنا سبحانه وتعالى هيأذيك وأنت ما عملتش حاجة أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله هو ربنا هي هي هي هي هيميل عليك أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون دول الظلمه امال اللي من الظلمه يبقوا ايه انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فاولئك هم الفائزون واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم ليخرجون قل لا تقسموا اقسموا بالله جهد ايمانهم يعني بكل طاقتهم باغلظ الايمان والله والله العظيم احنا عايزين شريعه وحياه ربنا احنا عايزين شريعه والله اسكت ما تحلفش عارفينك كذاب ده ربنا اللي قال كده قل لا تقسموا ما تحلفش ما تحلفش اسكت يا عم اسكت يا عم يا عم ما تحلفش اسكت تحلف ليه واقسموا بالله جهد ايمانهم لان امرتهم لا يخرجون قل لا تقسموا شش. والله ما انت حالف يا راجل ما تحلفش لا تقسموا طاعة معروف احنا عارفينك تقصد ايه ع- هي كلمة احنا عايزين شريعة وانا بقى هبل بيضحك علينا عايزين سينما ما انا عارف انت قصدك ايه وانت عايز ايه وايه السينما اللي انت عايزها وايه الكلام ده معناه ايه دلوقتي فلذلك ربنا قال لهم قل لا تقسموا طاعة معروفة ان الله خبير بما تعملون آه هذه هي الخلاصة ان بعض الناس يعيش في رغد الظلم وترف الفجور لا يريدون العدالة التي ستسوي بين الرؤوس ان يبقى كل الرؤوس تتساوى قدام الشريعة لا يريدون العدالة التي هم يتشدقون بها لا يريدون أن يريدون أن يظلوا هم النخبة كيف يبثون في في الناس يطلبوا الشريعة فيتساوى الكل وتتساوى الرؤوس ولكن بدأوا يبثوا هذا التخويف قلت النهاردة أربع حاجات السبب هذا ال- ال- التباعد عن الشريعة أربع حاجات واحد جهل الناس بطبيعة الإسلام تصورا وسلوكا في التصور والسلوك جهل الناس بطبيعة الإسلام طبيعة دين الإسلام قلت إن أنا قابلت واحد من الناس و بقول بيقول لي ممكن يكون سامعني دلوقتي أرجو أنا قلت له اسمع فضفضة آه، قال لي انتوا تصوركم ايه لل- لل- للدولة يعني قلت له تصورنا ايه تصور اي مسلم لدولة مسلمة انا ما عنديش تصور لدولة مسلمة ما عندكش تصور انت راجل مسلم ما عندكش تصور لدولة مسلمة يحكمها الاسلام شكله ايه يب- تبقى شكلها ايه قال لا ما عنديش تصور قول لي ازاي سبحان الله العظيم ما عندوش تصور يا اخوه لان آه للاسف الشديد مفيش واقع النهارده واقع دوله مسلمه نشير عليه نقول له زي دي زي دي للاسف الشديد انتوا تعرفوا ايها الاخوه ان عندنا في العالم 57 دولة آه، إسلامية أو 57 دولة بتنص على أن دين الدولة الإسلام 57 دولة آه، 26 دولة في إفريقيا و27 دولة في آسيا ودولتين في أمريكا الجنوبية ودولة في أوروبا 57 دولة هم الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي آه، لما تراجع دستور الدول العربية منهم 22 دولة عربية 22 دولة عربية من ال 22 دولة عربية 13 دولة بتنص على أن الإسلام مصدر رئيس من مصادر التشريع كده لقيتها في كل الدساتير مصدر رئيس نكره مصدر يعني احد المصادر بس هو مصدر رئيس لكن اللي بتحكم الشريعة فعلا لا نرى في الواقع الا المملكة العربية السعودية وسبحان الله العظيم برضو في آه، كلامهم المملكة العربية السعودية ربنا يكرمهم ويحفظهم ويعافيهم يا رب العالمين ويديم عليهم نعمة الاسلام وتحكيم الشريعة هي الدولة الوحيدة اللي مكتوب في دستورها اللي مكتوب في نظام الحكم فيها المملكه العربيه السعوديه اقرا بالظبط عشان ما اغلطش ال- المملكه العربيه السعوديه المملكه العربيه السعوديه دوله عربيه اسلاميه ذات سياده تامه دينها الاسلام ودستورها كتاب الله وسنه رسوله هو ده الكلام بس وخلاص وخلصت دستورها الكتاب والسنه بعد كده كل الدساتير بقى فيها كلام احسنها دستور اليمن اليمن دولة اسلامية آه بيقولوا ايه في دستور اليمن برضو عشان آه، ما نغلطش نقرا بالظبط دستور اليمن الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية الشريعة الاسلامية مصدر جميع التشريعات جميل غير كده بقى هتلاقي كلام آه، ي- برضه ما, ير- ما, ما يطمنش الشاهد ايه ان الراجل ده لما بيقول لي انا ما عنديش تصور فين اسف معاه حق فين عشان كده بقول ان المشكله الكبيره في جهل الناس بالاسلام علاجها الدعوه الى الله ان احنا فعلا نضع تصور للدوله تصور لدوله اسلاميه يبقى معروف اللي يسالنا اهو شغلة الدعاء شغلة الدعوة اللي انشغل اللي شغل عنها بسياسة وغيرها م- مش وقتها هو ده اللي بقول عليه واجب الوقت هو ده اللي بقول صرف الله قلوبهم ان في ناس صرفوا عن الدعوة صرفوا عن تعليم الناس والعلم الشرعي صرفوا عن الاجتهاد في مسائل هم كان دي وظيفتهم النهاردة انهم يجتهدوا فيها صرفوا الاعمال تاني فعشان كده مش عايزك انت في الوقت ده تصرف عن المطلب الرئيسي منك جاي كلام ايه الواجب عليك نمرة واحد السبب الجهل الجهل في التصور والجهل في السلوك السلوك اللي هو يعني ايه ال- الاعمال احنا عندنا في جهل علم وجهل عمل جهل العمل انه ما بيعملش عشان كده النهارده السلوك الحاصل في في الامه منفر للاسف الشديد السبب الثاني آه، اللي الغزو الفكري وفتنة التزيين وفتنة الشهوات الغزو الفكري من الغرب غزونا فكريا دماغة شبابنا اتلخبطت اتشكلت غلط بدأ الإعجاب شوف الديمقراطية والديمقراطية تنافي الإسلام الإسلام حكم الله للبشر الديمقراطية حكم الشعب لنفسه كلام على ان الشعب مصدر جميع السلطات إرادة الشعب هي ال- فوق كل الإرادات الكلام ده كلام يتنافى مع الإسلام في الإسلام إن الحكم إلا لله الانبهار بالغرب كلمة الحرية هناك مصطلحات عمالة تطرق أسماع المسلمين ليل ونهار حرية اشتراكية عدالة ال- الديمقراطية رأسمالية كل الكلمات دي محتاجة توصيف شرعي وانا اتكلمت مدني قلت له انا عايز اخد يوم خميس آه، آه، اعمل لقاء مع صديق قديم شيخ شيخي قديما آه، آه، اتكلم معاه لان هو عنده بحث في هذه المساله وخدت ميعاده ولكن آه، هو م- مدني نسي وانا نسيت ان فعلا محتاج ان انا اقول له تعالى قول لنا في التوصيف الشرعي لكلمه ثوره التوصيف الشرعي لكلمه دستور دس- التوصيف الشرعي لكلمه قانون التوصيف الشرعي لكلمه شورى التوصيف الشرعي لكلمه الحريه الديمقراطيه ال- ال- حريه الفكر حريه ال- الاعتقاد حريه الكلام ده محتاج توصيف شرعي نفهمها دين نفهمها دين ازاي دي الكلام ده يتعمل و- والناس دي تفهمه لان اللي حصل الغزو الفكري فعشان كده انا حتى قلت في حلقه الشيخ خالد عبد الله ربنا يكرمه قلت ان للاسف الشديد اللي جايين بيحكموا ان انتوا عايزين ترجعوا بينا مش عارف ايه و- هم درسوا تاريخ الغرب ما دروش تاريخ الاسلام لما كانت الكنيسه هي اللي بتحكم كانوا متخلفين جدا فلما فلتوا تقدموا فعشان كده بيقو- بي- بيقيسوا دي لكن تعالوا شوفوا احنا ديننا ادرسوا تاريخ الاسلام مش تاريخ الغرب تاريخ الاسلام بيقول لما كانت الشريعه مقامه ومطبقه وكان الخليفه ودوله الخلافه كانوا في غا في قمه التقدم والاست- والازدهار وكان كل الدول بتاخد منهم وتتبعهم نمرة واحد الجهل جهل الناس بحقيقة الإسلام وبعدهم الشديد عن هذه الحقيقة في التصور والسلوك اثنين الغزو الفكري وفتنة التزيين زي ما بقول كده كلمة الحرية الحرية الحرية أن تكون حرا مما سوى الله عبدا لله وحده هي دي الحريه قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا محررا مما سواك لك أنت بس هي دي الحرية في الإسلام ثلاثة الأنانية والولاء للنفس والتنافس على الدنيا بقول إن السبب في التنكر للشريعه ان النهارده كل واحد بيقول انا تقول للناس النهارده زي ما بقول كده اعتصامات الاطباء اضراب الاطباء هتسيب ال- المرضى يموتوا لا هنمشيها ب- بنص نص سبحان الله ده شرف المهنة مهنة الطب دي مهنة خدمية زي اللي بتوع الطيران لما بطئوا العمل زي بتوع ال- المترو لما وقفوا المترو وعطلوا ملايين الناس عن اشغالهم ومصالحهم زي المدرسين في مدرس يعمل اضراب طب ازاي الكلام ده انانيه وحب نفس وولاء للنفس عايز ايه عايز حقي طيب ما تصبر شويه لا مش هيجي حقي الا بالطريقه دي يجي لك حقك منين من دوله مديونه مركوبه بالهم والغلا و- ومش لاقيه تاكل وكل يوم بيستلف آه، زي ما بيقولوا في النت 550 مليون دولار يوميا بي- بيختلطهم طب ونيجي احنا نقول له بقى الربا حرام وانت كده بتحارب ربنا قلت طب ما تسكتوا الناس دول وانا ما استلفش وانا بستلف عشان اسكت الناس دي والدنيا تمشي يقول لي دي ضروره اقول له انا ايه بقى اقول له ايه فالشاهد ان الانانيه ان بيبقى همك نفسك وبس مرتبي وبس انا عايز اعيش وبس قلت لكم القصه دي قبل كده ان انا ماشي على الدائري فوجئت الناس قاطعين الطريق الدائري واحده واقفه بالانبوبه فاضيه عايزين انابيب طب يا ست انا عايز امشي انا ما تمشيش احنا عايزين نطبخ لعيالي طب ما تجيبي شويه حطب وتولعي نار وتطبخي لكن انا أنا موقفاني معطله طريقي ليه الشاهد ان لما كل واحد يقول مصلحتي مصلحتي مصلحتي مصلحتي فين الشريعه بقى فين التضحيه من اجل الشريعه فين استعدادك انك تقول طبقوا الشريعه حتى لو هموت من جوع فين الاستعداد ده للتضحيه من اجل الشرع السبب الرابع والاخير دعاة على أبواب جهنم الحديث قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه نفسي مرة تسمعوا الحديث ده كله على بعضه كل مرة ناخد منه حتة اسمعوا النهاردة بقى كده على بعضه قال سيدنا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني شفت الفقه الناس يقولوا يا رسول الله أدخل الجنة إزاي آه، دلني على عمل آه، ما أحب الأعمال إلى الله يسألون رسول الله عن الخير وأسأله عن الشر ليه مخافة أن يدركني لازم نبقى متيقظين لرد وسد ابواب الشر فقال فقلت له يوما يا رسول الله قد كنا في جاهليه وشر فاتانا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت فهل بعد الخير من شر فهل بعد الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هديي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد هذا الخير الخير اللي فيه دخن من شر قال نعم دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها قلت صفهم لنا يا رسول الله قال هم من جلدتنا عرب ويتكلمون بالسنتنا بيتكلموا باسم الدين لهم قلوب شياطين في جثمان إنس دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا لهم قلوب شياطين في جثمان إنس قلت ما تأمرني إن أدركني زمانهم قال أن تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة لا قلت ما تأمرني إن أدركني زمانهم قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال أن تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك هو ده الحديث بتمامه إن الرسول قال له هيجي الدعاء على أبواب جهنم دول وكل واحد بقى فاهم مين دعاه على أبواب جهنم بيتكلموا بلساننا ومن جلدتنا من بلدنا من ناسنا دول اللي شنعوا على الشريعة دول اللي أثاروا الشبهات على الشريعة دول اللي أثاروا الناس وبثوا في ضعفاء الناس وعامتهم بغض الشريعة باستخدام الفسقة وتخويف العامة من حرمان الفسق وتهذيب الشهوات ولهذا جاء أعداء الثلاثة جاء أعداء الشريعة الثلاثة مترابطين متتاليين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الكافرون الظالمون الفاسقون مترابطين مصالحهم مشتركة أخذ فاصل وأعود إليكم لنبدأ في السيرة أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أحبكم في الله
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله أحبكم في الله أريد أن أعود الليلة مع بداية السيرة مرة أخرى إلى أول آه الجزء الثاني من السيرة اللي هو بعد الهجرة الحياة في المدينة عايز اقرأ خمس صفحات من اول الكتاب آه، كتاب السيرة كتابنا في السيرة اسمه مدرسة السيرة نزل الجزء الاول والجزء الثاني ان شاء الله على وشك باذن الله تعالى ال- ال- ده من الجزء الثاني آه، ال- الكلام ده يخص الناس اللي بتسأل النهاردة يعني ايه شريعة وايه تصوركم للشريعه اسمع بقى هقرا بسرعه عشان الوقت آه، آه، ازف وهكذا هاجر النبي صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وخرج من مكه المكرمه وهي احب ارض الله تعالى الى الله واحب ارض الله اليه تركها وبها البيت الحرام بعد ان ائتنس بها وعاش فيها واحبها والفها فيها بداية نزول الوحي ومعاناة ثلاث عشرة سنة في دعوة قومه والصبر عليهم وثمرة جهد هذه السنين ترك كل هذا ترك فيها الأهل والأقربين ومآثر أبيه إبراهيم ترك كل هذا وانتقل إلى يثرب التي لم يكن لها ذكر قبل ذلك على الإطلاق فإنما ذكرت به صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكما تغيرت يثرب المجهولة تغير اسمها أيضا فصارت المدينة المنورة لقد كانت هجرة رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من مكة إلى المدينة نقلة عظيمة وخطيرة في ذات الوقت انني استشعر خطوات اقدامه صلى عليه صلى الله عليه وسلم في رمال الصحراء الشاسعة بين مكة والمدينة وكأنها خطوات في عمق الزمن في عمق التاريخ في عمق الاثر الانساني في التأثير في الكون ولعل من اسرار هذه النقلة ان تعلم امته من بعده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء لرهبانية فحسب او تهذيب نفوس فقط او مجرد علاقة روحانية بين رب وعبد فحسب انما بعث النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين لذا امره ربه ان يقيم دولة فكانت هذه الهجرة وكانت المدينة لتقوم دولة تقيم الحق وتخفض الباطل تمنع الظلم وتنشر التعاون بين الناس على البر والتقوى تمنع الفساد في الارض وتمحو حكم الجاهلية وتقيم حكم الله ولذلك هاجر ضحى بالوطن ليقيم دولة لقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل لإقامة الدولة الفاضلة لأنه خاتم النبيين ولأنه رحمة للعالمين فكان لابد من أن تودع رحمته في جماعة مؤمنة لتكون هذه الأمة حاملة لهذه الرحمة لتبليغ الرسالة بعدها وتنتقل هذه الرسالة بتلك الرحمة في الأجيال مع هذه الأمة التي حملت الأمانة ومع دولة تحميها إن قيام الدولة الفاضلة بعمل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته والحواريين معه ومن بعده هي التطبيق العملي لدين الإسلام شريعة وعقيدة حكما وأحكاما مثاليات وأخلاقا ليكون بذلك حجة في الأرض على الذين يدعون أن قيام دولة فاضلة على أحكام الدين فقط ليس إلا حلما لا يتأتى تطبيقه فلما قامت الدولة في المدينة أقيمت عليهم الحجة أنه عمل, عمل ثبت تحقيقه وقامت في الوجود أعلامه وأن الذين يفرطون في أحكام الإسلام يسرفون على الناس في ظلمهم زاعمين أن الفضيلة والأخلاق علاقات شخصية لا تصلح ان تكون اساسا لقيام دولة هذا محض جهل وافتراء قال الله والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داح حجتهم داحضة ان الهجرة للمدينة كانت من اعظم الاحداث في تاريخ الاسلام لان قيام الدولة الاسلامية في المدينة المنورة صار حجة ايضا قائمة على الذين يزعمون ان الدين علاقة بين العبد وربه وان الدين مقصور على المساجد وكذبوا اذ لو كان الدين كذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة ولارتضى البقاء في مكة واكتفى بان يطلب من المشركين ان يتركوه وما يعبد وان يتركهم وما يعبدون ولعلهم كانوا يرتضون بذلك وخصوصا انهم كانوا يعلمون فيه الاخلاق الفاضلة والصدق وشرف المحتد والنسب الرفيع ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت رسالته ابعد من ذلك كانت رسالته ابعد من ذلك اثرا واعم من ذلك عملا واعمق من ذلك مطلبا وغاية ايضا كانت النقلة الى المدينة تحديدا لان العرب كانوا اصلح الناس لتجربة الدولة الفاضلة التي وضع الله دعائمها واسس اقامتها بالوحي وكانت هذه النقلة هامة ايضا لاداء التطبيق العملي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ولذلك بدأ من وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم يسن السنن العملية لتطبيق شرع الله تعالى في مكة كان كل الدعوة الى التوحيد في المدينة بدأ تطبيق التشريع نزلت الصلاة والصيام والحج والزكاة وإقامة الحدود أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحدود وشرع الشرائع ونفذ الأحكام جلد شارب الخمر ورجم الزناه وقطع أيدي السارقين وقال والله لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها لقطع محمد يدها أقام الحدود وشرع الشرائع ونفذ الأحكام تطهيرا للمجتمع من الآثام وتو وتوقيا للأخيار من شرور الأشرار لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت الأهداف واضحة لأن الوحي يتنزل فما ينطق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى من أول لحظة وصل فيها للمدينة لما حاولوا أن يلووا عنق الدابة قال دعوها فإنها مأمورة ومن ساعتها سارت الأمور في دولة الإسلام في المدينة هذا المسير دعوها فإنها مأمورة بالأمر بالوحي هي دي الإجابة على اللي بيقول يعني إيه شريعة يعني إيه شريعة من أول ما أنزل الله آدم إلى الأرض هي دي الشريعة قال اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى هو ده معنى الشريعة اللي بيقول يعني ايه شريعة ان ربنا لما انزل سيدنا ادم للارض اول ما انزله قبل ما ينزل قال له لما تنزل الارض هيجي لك مني هدى رسل وكتب اذا طبقت هدايا اوامري في كتبي على السنة رسلي تعيش سعيد فمن اتبع هدايا فلا يضل ما يغلطش ولا يشقى ولا يتعب ومن اعرض عن ذكري القرآن والسنة الشريعة فان له معيشة ضنكا معيشة الضنك اللي بيعيشها اكثر الناس سببها غياب الشريعة اللي بيحصروا الشريعة النهاردة هي تطبيق الحدود انتوا عايزين ايه ما الشريعة مطبقة وفضل ايه فضل حتة الحدود لا الشريعة مش مطبقة مين اللي قال كده هي فين الشريعة فين الشريعة الشريعة عايز يقول كده ان نعبد الناس لرب الناس ان كل الناس دول يبقوا عبيد لله لا يعبدون الا الله لا يعبدون شهواتهم لا يعبدون اهواءهم لا يعبدون الله على طريقتهم لا يعبدون الله على مرادهم وانما يعبدون الله على مراد الله منهم ده معنى اللي بيسأل يعني ايه شريعة يعني ايه شريعة يعني أن تلتزم كل أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل القوانين كل الضوابط اللي بتحكم الشارع أن يكون قانون المرور أن تكون الضرائب خاضعة لأمر الشرع الدين بيقول إيه في الضرائب اللي بتفرض على الناس دي ليل ونهار في كل حتة وفي كل حاجة الدين بيقول إيه حكمها إيه أن يكون الشرع رأيه في قوانين المرور ومخالفات المرور وال... وال... والأموال دي أن يقول الدين رأيه في كل شيء في كل شيء صغير وكبير في, في... في شؤون الحياة حكم الدين فيه إيه نرى ونقول حكم الدين هو ده وخلاص وانتهينا قول لي طب مين اللي يرى الكتاب والسنة قال الله قال رسول الله بفهم مين فهم مين ما النصوص صريحة مش محتاجة فهم مين ولا طريقة مين بظاهر النص بظاهر نصوص الكتاب والسنة وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا الشاهد اللي بيسأل يعني إيه شريعة هو ده المطلب الشريعة أن نعود في كل أمورنا إلى الكتاب والسنة قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوتي آه، نعود إلى سياق السيرة وكنا وصلنا إلى بداية نزول الأمر بالجهاد و- وعدت ان انا افتح ملف الجهاد ولكن آه، يبدو ان الدنيا خدتنا و- وراح الوقت ولكن عايز افرق بين حاجتين وبسرعة جدا ان الاسلام لا يكره احدا على الدخول فيه فلم يكن الجهاد لاكراه الناس على الدخول في الاسلام وانما فقط كان الجهاد لكي لا يحال بين الناس وبين الاسلام لكي لا يحال بين الناس وبين السماع عن الاسلام لا يحال بين الناس وبين الدعوة الى الاسلام يعني غزا المسلمون الفرس لان الفرس يعبدون الناس للنار فغزوا ليه بنقول لهم يا ناس سيبوا الناس يعبدوا ربنا سيبوا الناس يسمعونا واحنا بنقول لهم اسلموا بس مش اكتر لا ما تجوش هنا يبقى حرب يبقى قتال هو ده لازم نفرق لكن الاسلام لم يغزو ليكري يعني ما يحطش السيف على رقبته ويقول له قول لا اله الا الله ما حصلش ولا ياذن الاسلام بهذا اطلاقا ولم يكن الاسلام بهذا قال الله عز وجل لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي لا إكراه في الدين قال الله عز وجل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر عشان كده اللي بي بي بيقولوا الكلام ده بيلبسوا على الناس دينهم ان الاسلام نشر بالسيف ايوه نعم انتشر بالسيف ولكن لازاحة الباطل لتعبيد الناس لرب الناس عشان نقول للناس اسلم اسلم اسلم ما اسلمش هو حر ما اسلمش هو حر فعلا ما اسلمش هو حر وانما عليه احد ثلاث ان يخضع للاسلام وان يسلم نمرة واحد ان يخضع للاسلام ويدفع الجزية ليدافع عن الاسلام عنه ويعيش في كنف المسلمين ثلاثة ان يقاتل هذه هي النظرية لما نزلت مراحل تشريع ال- الجهاد اول مرحلة الاذن أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا ويخرج في الغزوات فرق بين السرية والغزوة السرية اللي الرسول أمر عليها أحد الصحابة وأرسلهم الغزوة اللي الرسول قادها بنفسه وقاتل بنفسه صلى الله عليه وسلم إليك ما حدث في هذه السرايا بإيجاز ولكن قبل أن أذكر لك ما حدث في السرايا هناك أمر لابد من توضيحه أولا برضو لتصحيح المفاهيم أن تدرك جيدا أن المسلمين عندما خرجوا في هذه السرايا والغزوات لم يخرجوا لنهب الأموال أو لقطع الطريق كما يصورهم بعض الجهال بل انك لو دققت النظر وتأملت الاحداث لوجدت ان الاموال التي كانت تخرج بها عير قريش في قوافلها بل والعير التي في تلك القوافل كانت ملكا اصلا لهؤلاء المهاجرين المساكين الذين فروا بدينهم من مكة تاركين خلفهم اموالهم وتجارتهم وديارهم انما خرجوا فقط باجسادهم وعقيدتهم قصة صهيب الرومي مشهورة انه لما جه خارج خرجت وراه قريش رايح فين جئتنا صعلوكا فاغتنيت واثمرت قال له تريدون المال دونكم مالي في مكان كذا فاخذوا ماله كله وخرج هو على ناقة ليس معه شيء ولما وصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ربح البيع ابا يحيى لذلك حين جاء الاذن بالقتال بناخد فلوسنا بقى اللي خدوها وكل واحد خرج من مكة من المهاجرين كان خد بيته معاه ساب له البيت ساب لهم البيت خدوه خد الغنم بتاعته معاه ساب لهم الغنم خد ال- السلاح والعدة معاه ساب لهم سلاحه ساب لهم كل شيء خد خد ارضه اللي بيزرعها معاه ما خدش فالحاجات اللي هو سابها دي الابل والغنم والبيت والارض خدوها مشركي قريش فلما اجي اخد حقي منهم اللي هم خدوه تقول لي انت بتقطع عليهم الطريق وبتاخد منهم فلوسهم فلوسهم منين بقى دي فلوسي ثم اليست المدينه في حاله حرب مع مكه ثم أليس الذين أعلنوا هذه الحرب بغيا وعدوانا هم أهل مكة وأصحاب هذه القافلة أو ليس أصحاب هذه القافلة هم الذين صادروا أموال المهاجرين واستولوا على ممتلكاتهم في مكة بغيا وعدوانا لا لشيء إلا لأنهم آمنوا بالله أوليس من حق الذين ألا- أوليس من حق من أعلنت عليه الحرب وصودرت أمواله أن يقاتل من أجل إعادتها ويستولي على كل ما تصل إليه يده من ممتلكاته مش هي دي قاعدة الحرب وقانونها في عرف جميع البشر فلا غرابة إذا في أن يعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم العزم على التصدي لقافلة قريش ويصمم على الاستيلاء عليها كجزء من مال العدو المحارب الذي هو ليس في الاصل ماله بل نهبه من اموال المهاجرين والمستضعفين كمال صهيب الرومي وغيره اخوتي اول سرية الرسول ارسلها كانت في رمضان في السنة الاولى من الهجرة كانت اسمها سرية سيف البحر تأتيكم في اللقاء القادم إن شاء الله قبل ما أختم يا ترى احنا نسينا أصل فضفضة وفضفضة الأصل بتاع يوم الجمعة اللي فيها الواجب أخبار الواجب إيه ده احنا من قبل رمضان ما خدناش واجب عايزين نرجع تاني جزء قرآن كل يوم صيام الاثنين والخميس ثابت جزء قرآن ثابت كل يوم صيام الاثنين والخميس ثابت كل أسبوع قيام ركعتين قبل الفجر 11 ركعة قبل ما تنام ده جدول ثابت ما بيتغيرش الخمس أذكار الاستغفار والصلاة على النبي والتهليل والبقيات الصالحات والكلمتان الحبيبتان مع الخمس صلوات على قد ما تقدر ربنا يفتح عليك خلي بالكم هيأتينا في هذا الأسبوع يوم عاشوراء يوم عاشوراء صيامه يكفر سنة فاحرصوا عليه إخوتي أنا أحبكم في الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء